مجعى المل الدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد أحبتي في الله فما زلنا في السلسلة المباركة حول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يشبه المسلمين بالجسد الواحد وقلنا إن هذه السلسلة المباركة تواكب أحداثا كبرى في حياة الأمة وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين حين قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذه هي الحلقة الثالثة عشر في هذا السياق المبارك دخلنا بهذه الحلقات في عالم الجسد البشري ندلل على عمق نظرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وندلل أيضا على أن المؤمنين لا يمكن أن يصلح حالهم إلا إذا أصبحوا أمة والأمة كالجسد الواحد الذي نتحدث عنه خلال هذه الحلقات جسد فيه مخ وأعصاب فيه أعضاء فيه أجهزة فيه أنسجة فيه خلايا لا يمكن بحال من خلال هذا الطرح الطبي والعلمي أن يقوم عضو واحد بكل المهام ولا أن يطلب من هذا العضو في هذا الجسد أن يتحمل ما لا طاقة له به بل هو التعاون بل هو التناسق بل هو النظام المعجز الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا خلية عن وظيفتها الكل في سيمفونية رائعة هكذا أراد الله عز وجل للأمة أمة التوحيد وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون ورسول الله يشخص حال الأمة بأنها كالجسد فها نحن نتحدث عن الجسد, عن الجسد ونتحدث عن الأمة كلاهما مترادفان في المعنى تحدثنا في النظام الهرموني حلقات وها نحن نكمل المسيرة المقدسة الإعجازية في عالم الجهاز الهرموني العجيب المثير المعجز هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه دي أول شريحة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه النقطة التي يعني نحب أن نقف عندها للتمعن والتدبر والتأمل والتفكر ليست الهرمونات ولا الغدد التي تؤثر عليها بل كيفية تأثير غدة بحجم حبة الحمص لغدة نخامية كيف تؤثر غدة في حجم حبة الحمص على غدد أخرى بعيدة عنها بعدا كبيرا لو دققنا في هذه التفاصيل الهرمونات والمستقبلات على جدران الخلايا الهرمونات والمستقبلات على جدران الخلايا جزاك الله خيرا أستاذ محمد الحقيقة يعني هذه النقطة التي أتحدث عنها جديرة جدا بالوقوف أمامها طويلا المعجزة الحقيقية أن الهرمونات الخارجة من الغدة النخامية اللي هي بحجم حبة الحمص يتم إفرازها لتتلائم مع المستقبلات الموجودة في الخلايا المتجهة إليها جزاك الله خيرا يعني غدة في حجم حبة الحمص أنا عايزك تنسى الأسماء إن هي إلا أسماء سميتموها وتنسى أن المواضيع طبية أو المواضيع علمية افتكر بس بديع خلق الله عز وجل افتكر بس الإعجاز في خلق الله عز وجل ما تشغلش بالك بالمصطلحات في غدة في في المخ اسمها الغدة النخامية بيسموها المايسترو يعني هي سيدة الغدد الصماء اللي بتفرز هرمونات الهرمونات دي بتروح لخلايا غدد أخرى في جميع أنحاء الجسم الهرمون اللي طالع من الغدة الدرقية من الغدة النخامية عشان يدخل الخلية في إعجاز خلق عجيب جدا إعجاز خلق عجيب جدا لأنه لابد أن يتلائم مع المستقبل الموجود على الخلية مش أي هرمون يدخل أي خلية أكرر مش أي هرمون يدخل أي خلية تعرف أنت في جسمك كم خلية عشرة تريليون خلية يعني عشرة مليون مليون خلية عشرة وقدامها 12 صفر الخلايا دي كلها عليها مستقبلات مستقبلات يعني جوازات يعني يعني حرس حدود يعني لابد الهرمون اللي داخل الخلية يبرز بطاقته والخلية تشوف يا ترى الهرمون ده داخل ليه وعشان يعمل ايه وصالح للدخول ولا لا فتقرر ايه اللي تقرر دي مين اللي تقرر الخلية الحية اللي هي واحدة من عشرة تريليون خلية حية عشرة من مليون مليون خلية حية عايزين بس نقف علشان نعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى القائل وما قدر الله حق قدره بديع خلق الله في هذا الجسد العجيب المثير جدا عالم في منتهى الغرابة ومنتهى العجب عايزين نقرب المعاني ونفهم عن الله ورسوله ايه حكاية المستقبلات ديت يعني ده الصورة اللي بعدها على طول حاجة اسمها مستقبل عبر غشائي يعني ايه مستقبل عبر غشائي باللغة الانجليزية transmembrane receptor يعني غشاء الخلية اللي انت شايفه ده في غشاء الخلية اللي انت شايفه قدامك زي الأعمدة اللي واقفة خضرة دي والهرمون اللي داخل زي السلسلة اللي انت شايفها داخلة طالعة زي السبحة دي ايه اللي بيحصل بالظبط ال A ديت اللي هي فضاء خارج الخلية وال A فضاء داخل الخلية وغشاء الخلية هي ال B هذا غشاء خلية في أعمدة خضراء واقفة قدامك وبعدين جاي الهرمون جاي الهرمون داخل زي السبحة في مستقبلات خاصة في مستقبلات خاصة فدي رسم توضيحي يبين لك ان مش اي هرمون يدخل اي خلية الا اذا تعرفت عليه الخلية خلية من واحدة من عشرة تريليون خلية داخل الجسم البشري جزاك الله خيرا المستقبلات ديت عبارة عن بروتينات وظيفية physiological proteins بروتينات وظيفية موجودة على غشاء الخلية زي ما شفت كده والأغرب من كده موجودة برضو على السيتوبلازم الخلية والأغرب والأغرب والأغرب موجودة على نواة الخلية الخلية دي عبارة عن يعني احنا طبعا عرضناها كتير قوي قوي لدرجة ان احنا بيتهيألي حفظناها عبارة عن كرة كده غشاء وبعدين سيتوبلازم اللي هو السائل داخل الخلية والنواه بتاع الخلية كل من الثلاث أجزاء دول اللي هو الغشاء أو سائل الخلية أو النواه كل واحد من هذه الأجزاء عليها مستقبل تعمل على استقبال مواد حية مثل المرسلات الخلوية والنواقل الخلوية والهرمونات ده مش الهرمونات بس ده قصة طويلة تاني بس أنا مننا بنتكلم في الهرمونات إنما هي بتستقبل حاجات كتيرة جدا جدا برضه بنفس الفكر إن المستقبل ده مش أي مستقبل فارتباط هذه المواد الحيوية اللي هي المرسلات الخلوية والنواقل والهرمونات بهذه البروتينات يؤدي إلى استجابة هذه المستقبلات بطرق متنوعة بقى فتؤدي إلى تغيرات ضمن الخلية عالم الخلية إن شاء الله نفرد له حلقات طويلة جدا الخلية الحية اللي هي واحدة من 10 تريليون 10 مليون مليون خلية في جسمك مش كلها شبه شبه بعض لا ولا وظيفة بعض لا ده خلية الأعصاب أو الخلية العصبية غير خلية القلب غير خلية الكبد غير خلية المعدة حتى خلية المعدة غير خلية الأمعاء وغير خلية المثانة وغير خلية الكلى وغير خلية الرئة وهنعرض التمايز ده وكلها كانت أصلها خلية واحدة حيوان منوي متصل ببويضة عملوا الزيجوت وبعدين حصل التمايز الرهيب بين هذه الخلايا كلها كل خلية في كل نسيج في كل عضو في كل جهاز بتؤدي وظيفة معينة في نظرية بقى برضو في حاجة اسمها نظرية المف... المفتاح والقفل يعني ايه نظرية المفتاح والقفل تعلم خلايا الغدة النخامية لا تعلم لا تعلم خلايا الغدة النخامية أي شيء عن خلايا غدة الجار كلوية مثلا خالص دي غدة نخامية في الدماغ ودي غدة جار كلوية لابسة على قمة الكلى كده الغدة النخامية اللي موجودة في الدماغ اللي هي المايسترو اللي هي سيدة النظام الهرموني سيدة الغدد تعرفش أي حاجة عن الغدد التانية الغدة الدرقية ولا البنكرياس ولا الغدة الجار كلوية الغدة التانية تعرفش حاجة عنها خالص وهذه العملية تشبه بالظبط المثال اللي قاله لك ده جزاك الله خير يا استاذ محمد تشبه تماما المثال اللي قاله لك ده ان انت قاعد في القاهره وبعدين جيت تفتح باب شقه في القاهره او في اكتوبر هنا مثلا فما لقيتش الباب بيتفتح فبعت لصديق ليك في امريكا قلت له انا عايز مفتاح تعمل لي مفتاح يفتح الباب اللي في الشقة اللي في مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر هو قاعد في أمريكا طبعا في نيويورك يعرف 6 أكتوبر يعرف الشقة يعرف باب الشقة يعرف الكالون بتاع الشقة السنان بتاعته عارف السنان بتاع الكالون عشان يعمل عليها المفتاح في الولايات المتحدة الأمريكية هو قال لك حاضر هبعت لك مفتاح فقام باعت لك مفتاح فجيت تفتح الباب الشقة اتفتح هي الغدة النخامية اللي موجودة في أمريكا مثلا يعني اللي موجودة في المخ تعرفش حاجة عن الغدة الجركلوية ولا البنكرياس ولا الدرقية ولكن بعتت لها هرمون الهرمون ده أول ما جه على جدار الخلية اتفتحت أبواب الخلية عشان استقبال الهرمون ده وكأن في لغة معروفة إذا قدرت تصدق المثال اللي أنا قلته لك بتاع نيويورك ومدينة 6 أكتوبر تعرف تتخيل عظيم قدرة الله عز وجل وبديع خلق الله عز وجل الناس دايما أسرى أسرى الحواس يعني أسرى البصر وأسرى السمع الحواس اللي هي قدامهم إنما عشان تكلمهم عن الغيب صعب والله غيب لله غيب السماوات والأرض يصدقوا قوي أو يتعجبوا قوي يتصدقوا ويتعجبوا عن المثال اللي قلته إزاي واحد في أمريكا يبعت لي مفتاح بنفس السنان اللي هي موافقة للكالون اللي معرفش عنه حاجة مفيش أي في جهل مطبق بالاثنين ولكن اللغة دي اللي علمها لهم اللي علم الغدة النخامية زي ما علم الغدة الجاركلوية أو اللي علم الغدة الدرقية اللي في الرقبة أو البنكرياس هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو دي نظرية المفتاح والإفل النظرية اللي تعتبر نظرية يعني إيه النظرية المفتاح لفهم علم الهرمونات إن كل هرمون يروح لخلية من الخلايا الخلية عارفة الهرمون واللغة معروفة والهرمون ده ماشي في الضلمة في الجسم سائل ويروح للخلية يدخل ويشتغل فيها كيف تعرف خلايا الغدة النخامية صنع مفاتيح لأقفال لا تعلم عنها شيئا دي بقى الجملة أو أقولها تاني كيف تعرف خلايا الغدة النخامية اللي موجودة في الدماغ صنع مفاتيح لأقفال لا تعلم عنها شيئا ولكن هذا هو خلق الله هكذا, هكذا قال الحق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه في ناس جدا لما بتيجي تحكي لهم عن الكمبيوتر أو النت أو ال... الإعجاز في خلق لما الإنسان اخترع النت يعني والشبكة الشبكة العنكبوتية وال... والمواقع الرهيبة بمفتاح تتك عليه بص تلاقي الدنيا اتفتحت لك الناس يعني منبهرة قوي معجبة قوي الموضوع بالنسبة لهم مثير قوي وكأنه من أفلام الخيال العلمي ان الواحد يكتب كلمة على أي موقع من المواقع تبص تلاقي الصفحات اتملت معلومات عن هذه الكلمة إنما لجي لما نيجي نكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى وعن خلق ربهم سبحانه وتعالى بتالي العقول ما بتتعجبش ولا تستغرب ولا تثار ولا تخشع ولا تبكي من خشية الله عز وجل ولا تريد أن تعرف عن الله ورسوله ليه يعني طب المثل اللي قلته لك ده اللي هو الجسد الإنساني واللي بيحصل فيه طب فيه ملايين الملايين من المعجزات فيه ملايين مليارات مليارات ده بلايين تريليونات من المعجزات في هذا الجسد ولكن وكم من آيات يمرون عليها وهم عنها معرضون وكم من خلية تبوح بأسرارها ولكن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام نعم أخطر ما يمكن وأعظم ما يمكن أن تقرأ عنه وأن تعرف في حياتك هذا الخلق البديع في الخلايا والأنسجة طب علم مقدس علم مبارك إذا كان يعني أبو الطب أبو قراط كان دايما يقول حيث يوجد الحب بين الناس يوجد أيضا حب مهنة الطب يعني ده كلمة لأبو قراط اللي بيسموه أبو الطب حيث يوجد الحب بين الناس يوجد أيضا حب مهنة الطب يعني الحقيقة الغوص في أعماق الجسد بيقرب الإنسان كثيرا كثيرا كثيرا من معرفة الله عز وجل ولذلك نصر على أن هذه الحلقات حلقات في التوحيد على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية توحيد الخالق جل وعلا هو باب العلم بالله باب معرفة الله عز وجل والعلم بالله ذاتا وصفات وأفعالا وديت العلم بصفات الله وأفعاله أشرف علم على وجه الأرض هو علم التوحيد والذي يوصلك إلى أشرف العلوم هو أيضا أشرف العلوم وهي الطب احتمال الخطأ صفر في المية دي الشريحة اللي بعدها هناك مسألة تشد انتباهنا في هذا المجال وهي ايه بقى المسألة دي عدم وجود احتمال للخلط للخطأ اطلاقا مفيش هنا مجال للخطأ اصل مجال الخطأ يساوي الموت اذا لم يتناسب الهرمون مع الخلية يعني اقول تاني اذا لم يتناسب المفتاح مع القفل بالبلدي بالبلد المصري يعني فيصبح الموت امرا مؤكدا فالهرمون الذي تفرزه الغدة النخامية إذا فشل في تحفيز الغدة الكظرية على العمل تصبح النتيجة الموت الأكيد إن أنا عايزك يعني إيه نقول تاني الحتة دي يعني هي عدم وجود احتمال للخطأ على الإطلاق لأنه إذا لم يتناسب الهرمون مع الخلية يعني إذا لم يتناسب المفتاح مع القفل باللغة العربية بقى فيصبح الموت أمرا مؤكدا يعني هو يجي يفتح مفيش فتح خلاص انتهت الخلية وانتهى إفراز الخلية الهرمون الذي تفرزه الغدة النخامية إذا فشل في تحفيز الغدة الكظرية لأن بتطلع الهرمونات من الغدة النخامية ده احنا بس بنتكلم في موضوع الغدة الكظرية يعني تطلع الهرمونات الغدة من الغدة النخامية هرمونات كتيرة جدا جدا جدا هذه الهرمونات بتحفز نشاط الغدد لو ما حفزتش نشاط الغدد انتهى الإنسان انتهى الجسد فلنحمد الله عز وجل على نعمة العافية كلنا نعرف أن جسم الإنسان يحتوي كليتين عارفين الكليتين وعارفين شكلهم وعارفين وضعهم حتى في الجسم يعني المعرفة زادت بعد الثورة العلمية الحديثة والكليتان تؤديان وظيفة حيوية مهمة عارفينها وهندخل فيها إن شاء الله لما يجي وقتها اللي هو الكلى أسرار وإعجاز ولكن القليل يعني في غده كده فوق الكلى اسمها ال ad ال adrenal ال ad يعني بجوار renal يعني بجوار الكلى renal يعني كلى يعني او الغده الجار كلويه او الجنب كلويه او الكظريه الثلاثه باسم واحد يعني حقها مهضوم قوي في معرفه الناس بها كل كلنا عارفين الكلى ومشاكل الكلى والغسيل الكلوي اللهم عافي واشفي مرضى المسلمين يا رب عارفين الجهاز الضخم اللي الإنسان اخترعه عشان غسيل الدم من السموم عارفين الجهاز الضخم ده واللي بتقوم به الكلية اللي في حجم حباية الحمص كده ولا يعني في شكل حباية اللوبيا بس في حجم قبضة اليد الكلى الطبيعية شوف الإنسان استعاض عنها يستعاض عنها بجهاز كبير قوي وخراطيم ومية ومعادن ورواية طويلة هنقولها إن شاء الله في حينها فالكلى مشهورة إنما اللي مش, اللي مش مشهور والناس ما بتتكلمش فيه كتير ويعني زي ما نكون ما خدتش حقها في الشهرة الغدة الجار كلوية اللي هي زي العمة على قمة الكلى اليمين والكلى الشمال والأمر ما موجودة يعني لابسة القمة بتاع الكلية ديت والكلية دي وزن كل غدة من الجار كلوية دي 5 جرام 5 جرام خلي بالك من الأرقام دي وأرجو أن تتأمل الأرقام أنا أعشق لغة الأرقام في الجسد لأنها لغة توصلك إلى الله عز وجل الغدة ديت الجار كلوية اللي بتقوم بنشاط خطير جدا جدا القصة والله رائعة يعني حاول تتقبل القصة الطبية ديت بقلب مفتوح كده هتلاقي الموضوع مسلي جدا ويخليك يعني عايش في روحانيات عجيبة الغدة الجركلوية ديت 5 جرام لها دور خطير جدا هنقوله احنا قلنا جزء منه في الادرينالين ما افراز الغدة الكظرية دي لما اتكلمنا عن الغضب ولما الواحد بيغضب وينفعل بتطلع يطلع الادرينالين ويسرع ضربات القلب ويرفع ضغط الدم وي ويوسع حركة العين ويوسع الشعب في الرئتين والقصة دي كلها قلناها احنا في الحلقات السابقة في اللي هم 13 اللي هم أمة الجسد الواحد هاتان الغدتان اللي هم الجار كلوية أو فوق كلوية أو الجنب كلوية أو الكظرية أي اسم إن هي إلا أسماء سميتموها تمارسان دورا خطيرا في استمرار حياة الإنسان إزاي أهو الصورة هي الصورة هي آدي الكليتين شايفهم ونازل منهم الحالبين مش كده طيب اهما الغدتين اللي فوق ده همت انا غده يمين وغده شمال اللي هم لابسين على قمه الايه الكلاهما دول الغده الجاركه اللي ما هو- مش واخده حقها قوي في الكلام على الرغم ان هي بت- بتقوم بدور خطير جدا هنش- هنقوله الوقت ان شاء الله عز وجل تامل الصوره كده عشان آه، تسترجعها وانا بتكلم تامل الصوره قبل ما تروح من على الشاشه عشان تسترجع الكلام بعد ما تروح الصوره ادي الغدتين فوقهم وزن كل غده ايه 5 جرام انت عارف ال 5 جرام دول قد ايه طبعا انت اشتريت ذهب قبل كده وعارف يعني ايه 5 جرام هم؟ يعني حاجه قليله جدا جدا جدا لو تفحصنا جزاك الله خير كلا من هاتين الغدتين لو وجدنا ان كل منهما تتالف من يعني هما معملين كده احدهما فوق الاخر معملين الاول معملين يعني ايه يعني الغده ديت ودي فيها قشر ولباب عارفين يعني ايه قشر ولباب او قشر ولب او قشر ول- وقلب وكنا شبهناه قبل كده بالبط بالبطيخه بس قبل ما نكمل بقى في فاصل قصير كده ن- ن- نطلعه وبعدين نكمل بمشيئه الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
خوف ونوم
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه السياحة المباركة في عالم التوحيد في عالم العلم بالله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا في عالم معرفة الله عز وجل احنا قلنا ان في غدتين فوق الكلى اسمها الغدة الجار كلوية او الغدة الجنب كلوية الغدة الفوق كلوية الغدة الكظرية كلها أسماء واحدة كل واحدة وزنها 5 جرام زي ما قلنا آه، عبارة عن إنها قش قشر ولو يعني كل غدة كده زي البطيخة مش زي البطيخة في الشكل لا ده في ال- في الماء في ال- في حتة القشر واللباب يعني الحتة الخضراء وبعدين الحتة الحمراء قشر البطيخة ال- الخضراء وبعدين جواها اللب بتاع البطيخة اللي هو قلب البطيخة هنا برضو في قشر مع الخمسة جرام دي يعني تأمل يعني في قشر وقلب قشر بيسموها القشرة الإنذارية إنذار أجراس إنذار هنشوف بتطلع إيه دي بتطلع الكورتيزون corticosteroids وبتطلع الألدوستيرون بتاع ضغط الدم والرواية وبتطلع الأندروجين الهرمونات الجنسية من القشر بس إنما اللي جوه القلب بيطلع الأدرينالين والنور أدرينالين والدوبامين والحاجات دي حتى التخصص في دي يعني مش الهيصة على بعضها كده ولا خلط الأمور ولا ولا عبثية ولا خلل لا لا لا كل حاجة بنظام القشر بيطلع هرمونات ثلاث هرمونات واللب بيطلع هرمونين آه، تتجلى أهمية هذه الغدد الغدتين دول أي خلل يصيبها من ناحية الإفراز بشكل خاطئ أو ناقص معناها خطر الموت الموت الغده اللي هي انت ما انتش عارف عنها حاجه دي يعني ما يعرفهاش الا المتخصصين قوي حتى من الاطباء اللي هم بيشتغلوا في الغدد يعني endocrinology يعني اللي بيشتغلوا في الغدد بس يعرفوا القصه دي انما عوام الناس او حتى عوام الاطباء او الطب العام معلوماته قليله ال- عن ال- اللي بيحصل ده اللي انت ما انتش عارف عنه حاجه ده خطر الموت اذا حصل فيه اي خلل غده 5 جرام مقسومة اسمين قشرة إنذارية وجسم إنذاري ولأمر ما سميت بالإنذارية لأنها لأنها غدة الطوارئ غدة حالة الطوارئ في الجسم الجسم في حالته الطبيعية حاجة ولما يحصل خطر يحصل حادث يحصل غضب يحصل انفعال يحصل خلل في الأعصاب تبص تلاقي أجراس الإنذار اشتغلت دي غدة حالة الطوارئ غدة المهام الخاصة مهام خاصة جدا وبتفرز سائل عجيب هنشوفه دلوقتي بس يعني أرجوك تسبح ربنا سبحانه وتعالى وتقبل على المعلومات بقلب ادي صورة تانية هنتكلم عليها هسيبها دلوقتي يا أستاذ محمد كده الغدة الكظرية اللي هي احنا خدناها وكبرناها فوق على اليمين خلي بالك وادي ال- الكليه على الشمال فوق اهيت مكبره والغده الكظريه فوق اهي ماشي هنقرا كلمتين كده الغده الكظريه اللي هي فوق متكبره غدتان من الغدد الصماء الغدد الصماء يعني ما لهاش قنوات بتطلع منها افرازات يعني هي صماء فيش ق- قنوات يعني تقعان على جانبي العمود الفقري تجاه الفقرة القطنية الأولى أنت عارف الفقرات القطنية من الأولى للخمسة تجاه الفقرة في التشريح يعني القطنية الأولى يغطي كل منهما يغطي كل منهما فص الكلية العلوي ويثبت على جدار البطن الخلفي ها جدار البطن الخلفي بمحفظة ليفية شحمية ولذلك لا تتحرك الغدة الكظرية مع تحرك الكلية الكلية تتحرك هي ما تتحركش هي ثابتة في جدار البطن الخلفي posterior abdominal wall في جدار بطن امامي اللي هو ال anterior abdominal wall وفي جدار بطن خلفي هي متثبته ورا في جدار البطن الخلفي وزن الغده الكظريه ما بين 5 ل 7 جرام انا قلت 5 خلاص خد 2 جرام كمان وهي غنيه بالاوعيه الدمويه وقلنا غده صماء يعني يعني ايه صماء الغدد الصماء ملهاش قنوات ادي الصوره اللي بعدها الصوره اللي بعدها على طول اه تتكون الغده الكظريه من جزئين هما القش القشرة والقلب زي ما قلت دلوقتي القشرة الإنذارية ادي القشرة اهيت والقلب جوه بتكون أو تشكل القشرة حوالي 80% من وزن الغد والقلب 20% شفت الأرقام بس يعني وكل ده في 5 جرام 5 6 جرام تختلف وظيفة كل منهم الهرمونات كل واحد في, في سك كل واحد رايح يعمل حاجة قشرة تفرز هرمون الكورتيزول وهرمون الأندروستيرون اللي هو ال- الألدوستيرون وبينما يفرز القلب الكاتيولامينات اللي هي الدوبامين والنور إبنفرين والإبنفرين يعني هرمونات وكل هرمون له نظام وله وظيفة وشغلانة كبيرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمالنا كي نتحدث فيه جزاك الله خير جزاك الله خير في حاجة اسمها نظام الكر والفر في ال- في الجسم وملهاش ريحة كده بالعنوان ده هناك هناك البعض منا نظام الكر والفر جزاك الله خير هناك البعض منا احنا مدينين لهذا السائل لله عز وجل طبعا ثم ان خلق لنا او فينا هذا السائل السائل اللي هو آه، في اللحظات الحرجة قلنا في الطوارئ سائل او هرمون المهام الصعبة لأنه يبدي تأثيرا فعالا في إنقاذ حياة الإنسان عند الخطر لأن هو لا يفرز في الحالة الطبيعية يعني الحالة الطبيعية إفرازه طبيعي جدا داخل مخزون داخل الغدة الكظرية أو الجركلوية ساعة الخطر وكأنك ضغطت على زر اسمه زر الإنذار كده زي ال- الأزرار اللي بنضغط عليها أثناء مثل الحرائق اللهم احمينا يا رب واحفظنا فبتبص تلاقي كل الجسم أصبح في حالة تأهب ينقذ الجسم من الخطر المحدق به إن هذا السائل يكسب الإنسان فعالية أكثر هيبتدي بقى السائل ده يعمل إيه احنا اتكلمنا عن عن حالة الغضب اتكلمنا عن حالة إيه الغضب هنا بقى حالة إنقاذ حالة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الجسد ساعة الإيه؟ الخطر الإنسان بيكتسب بهذا السائل قوة أكثر سرعة عالية دقة أكثر في التركيز والتفكير وتركيز في الفكر إن هذا السائل يضاعف من القوة الجسدية للإنسان بيبقى بقى الإنسان ساعتها سوبرمان أو الرجل الأخضر أو كده بت... بس... بإيه بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا السائل المخلوق لهذه المهام الصعبة اسمه, اسمه سائل المهام الصعبة أو اللحظات الحرجة أو حالة الطوارئ طبعا أنتم فاهمين يعني إيه حالة طوارئ يمكن تقريب الصورة أكثر إذا الصورة بتاعت الطيار يا أستاذ محمد الصورة اللي بعدها ديت إذا أخذنا مثالا لقبطان طائرة أصيبت بخلل فني خطير وهي في الجو الصورة اللي بعدها على طول غالبا تطالعنا الصحف بخبر قط- قبطان رابط الجأش استطاع أن يهبط بطائرته المعطلة بسلام منقذا حياة العشرات من ركابها مش عارف الصورة موجودة ولا ايه يا أستاذ محمد؟ أيوة الله يفتح عليك أنا عايز بس نقرب لل- للذهن طيارة حصل فيها مشكلة اتعطلت المحركات اتعطلت أي حاجة أي أجهزة فيها بتبقى مهمة القبطان أن ينزل بها بسلام عشان ينزل أرض المطار فينقذ الركاب آه، استطاع أن يهبط بس- بسلام منقذا حياة العشرات من ركابه ينسى جزاك الله خير الناس تفتكر قوي والخبر يتنقل عن شخصية القبطان إنه فعلا اسمه فلان ورتبته استطاع فعلا برباطة جأشه وقوة أعصابه وتركيزه العميق أنه ينقذ الق- ال- المسألة ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا الفضل لها لله ثم لهذا السائل اللي هو اتفرس في جسمه في حالة الخطر في حالة الشعور بالخطر فاندفع الدم بقوة للمخ واندفع الدم بقوة من الكبد عشان يطلع سكر ويروح المخ يغذيه عشان تزيد قوة تركيز هذا القائد لهذه الطائرة وكذلك أنت في حياتك كثيرا ما تتعرض لفترات خطر أو فترات انفعال أو فترات استجلاب لهذا السائل زي مثلا الطالب أيام الامتحانات وحينما يشعر بالخطر أو, يح أو يشعر بضيق الوقت فيبتدي يشعر بالقلق والاضطراب فيبتدي السائل ده يطلع عشان يزود قوة تركيزه ولو أي حد فينا راجع نفسه أيام ما كان بيمتحن وراجع القوة الرهيبة اللي كانت عنده واستطاع أن يسهر ليالي طويلة جدا جدا وإن الوقت قدامه بقى يسارع هو أو يصارع الوقت عشان ينجز ما يمكن إنجازه لما يقعد بعد ما مرحلة الامتحانات تنتهي ويتذكر يقول فين القوة اللي كانت عندي دي فين النشاط الرهيب اللي كان عندي دي النشاط ده بيطلع وقت الزنقة بس وقت الطوارئ بس وقت الإحساس بالخطر بس وقت الإحساس بالخوف والقلق فتبص تلاقي قوة ولذلك هم قالوا إن الإنسان لا يستعمل من قوته إلا النذر اليسير إنسان طاقاته بلا حدود طاقاته بلا حدود يعني ممكن آه، حينما يعني آه، يعني يتعرض لأي خطر يستجلب هذه الطاقات فيجد أشياء عجيبة جدا لا يمكن أن يسترجعها إلا بعد أن يهدأ هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله دلوقتي أن الفضل لله ثم لهذا السائل في آه، دفع المزيد من الدم والسكر إلى خلايا المخ فيؤدي إلى الدقة في التفكير في الوقت نفسه يسبب هذا السائل زيادة في ضربات القلب وزيادة ضغط الدم داخل الأوعية الدموية بالطبع تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة سرعة اتخاذ القرار مع ذكاء زائد وفطنة زائدة يؤدي هذا السائل أيضا إلى اتساع المجاري التنفسية وبيعمل اتساع في الشعب الأدرينالين ده اتساع في الشعب بالتالي الحصول على المزيد من الأكسجين وهكذا يمكن للمخ والعضلات أن يحصلوا على المزيد من الدم ومن ثم يتسبب في تقلصات أقوى للعظام والعضلات باستخدام الطاقة الناشئة من السكر الزائد زيادة طارئة في الدم كلها حالة طوارئ تؤدي إلى زيادة التركيز وإلى زيادة ضربات القلب وإلى زيادة ضغط الدم عشان يواجه هذا الخطر أنت بتحمل هذا السائل في جسدك دون أن تشعر في أعماق جسمك داخل غدة في حجم أو في وزن 5 جرام الغدة توفر لك هذا فورا تغدو أقوى وأسرع وأنبه وأكثر تركيزا السائل يكسبك قوة مضاعفة مضاعفة تكون بواسطتها في موقف أقوى تكون مسرعا بالهرب بسرعة مضاعفة إن هذا السائل الذي يفرز من قبل الغدة يسمى سائل الأدرينالين هذا السائل يتم تركيبه في الجزء الداخلي اللي في القلب من الغدة الكظرية اللي هي الوحدة الإنذارية أو الجسم الإنذاري يظل مخزونا فيه, فيه حتى تحين الحاجة إليه ما نسبة وجود هذا الهرمون المهم والخطير في الدم اسمع بقى الرقم ده عشان ننهي به الحلقة لأن تقريبا الحلقة وقتها انتهى الأبحاث أثبتت نتيجة غريبة جدا يمكن استيعابها عن طريق المثال الآتي نجيب بقى الشريحة اللي هي معمولة بالأحمر يا أستاذ محمد مقدار الأدرينالين بالنسبة إلى الدم الجاري في عروقنا يساوي ملء ملعقة شاي في بحيرة دائرية قطرها 100 متر وعمقها 2 متر أقول تاني شوف المقدار صغير جدا بيعمل أعمال خطيرة جدا حجم صغير جدا عبارة عن لو جبت بحيرة دائرية قطرها 100 متر ديت بتمثل المقدار الدم اللي في عروقك وعمقها 2 متر تحت يبقى الأدرينالين بالنسبة لها يساوي ملء ملعقة شاي يعني جزاك الله خيرا على هذا العرض ولم يتبقى في هذه الحلقة إلا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا حلقة قصيرة جدا ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد تعلمنا أن هناك غدة في الجسم لسه نتكلم عليها كتير إن شاء الله خمسة جرام بتطلع سائل يعني حجمه بسيط جدا جدا جدا ملء معلقه شاي في بحيره من الدم عمقها مت... عمقها 2 متر وقطرها آه، 100 متر لولا هذا القدر الضئيل جدا الذي اوجده الله في هذه الغده لاصاب الانسان الموت في اي لحظه اذا تعرض لاي خطر هو ده المعنى وهو ده المغزى وهو ده التوحيد وهو ده العلم بالله عز وجل وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا